بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي أخواتنا الفاضلات الكريمات ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب ها، الصوت واضح الحمد لله الحمد لله ربنا يحفظكم ويسددكم يا رب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم سامحنا على تقصيرنا اللهم سامحنا على غفلتنا اللهم سامحنا على غفلتنا اللهم سامحنا على غفلتنا اخواني واحبابي اخواتنا هنتكلم النهارده عن سوره الغفله يا جماعه هنتكلم عن السوره اللي اتكلمت عن الغفله اللي عالجت قضيه الغفله قضية ان العاصي الاخطر ولا الغافل العاصي اللي بيزني يا جماعة ال- ممكن يزني النهاردة ويتخانق بكرة ويقول عايز اتوب ولكن الغافل اللي هيموت على الفلوس اللي هيموت على الشهادات اللي هيموت على الدنيا المباحة وقاعد يجري وراها يجري وراها وما هوش حاسس انه بيعمل جريمة فما بيفوقش العاصي بيفوق بيتخانق من نفسه ولكن الغافل لا بيفوق ولا بيتخانق من نفسه عشان كده الغفلة اخطر من المعصية الغفلة اخطر من المعصية سورة قاف يا اخواني في الله تتعامل مع الانسان الغافل مع الانسان اللي مش منتبه مع الانسان اللي ما بيفكرش مع الانسان اللي ما بيحسبش حساب ان في اخره عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجاءت سكره الموت بالحق دي لحظه من لحظات الاحتضار الاحتضار ده ساعه طلوع الروح طلوع الروح ده وصفه ايه ما حدش فينا يعرف يا جماعه زي الموت كده هو, هو يعني مهما تخيلنا ومهما تصورنا ما حدش يقدر يعرف ال ال ال لحظه الاحتضار دي شكلها ايه انما سوره قاف بتتكلم عن لحظه الاحتضار سوره قاف بتتكلم عن كل المشاهد اللي ممكن تعمل يقظه قلب اللي ممكن تصحي قلبك اللي ممكن تصحي قلبك وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد في ناس بتكلم واحد مين اللي بيتكلم الله اعلم ولكن احنا عارفين الميت احنا عارفين اللي هما بيكلموه اللي بيكلموه ده احنا في لحظة من اللحظات لما بنموت فبيبقى الكلام ليه ذلك ما كنت منه تحيد في ملائكة بيتكلموا الله اعلم ربنا بيكلمه الله اعلم اللي بيكلموه ملائكة رحمة ولا عذاب الله اعلم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد طب ما انا عارف يا رب ان هو يوم الوعيد الملائكة بتقول لي كده ليه كأن يعني هو ده اليوم اللي انت ما كنتش بتفكر فيه يعني تعريف تع- تعريف المعرفات يا جماعه لما ربنا يقول وما ادراك ما هي نار حاميه يا رب ما اي نار حاميه يا رب ما انا عارف ان جهنم نار وان اي نار حاميه لا ده كان النار دي غير اي نار قبل كده يعني كان في ناس محتاجة انها تسمع الكلام البديع عن الدار الاخرة من كتر ما غفلة كانت غفلة عنه ذلك يوم الوعيد زي ما كانوا كده زمان في افلام الجاسوسية يجيبوا بعد ما قبضوا على جاسوس يقولوا له هي دي مصر يعني هي دي مصر وهم راكبين الطيارة بقى وبيفرجوها على البلد بعد ما قبضوا عليه هي يعني هي دي ما انا عارف ان هي دي مصر لا ده بيوخزوا ضميره الملائكة بتوخز ضمير الغافل بتقول له ذلك ما كنت منه تحيد الموت اللي انت كنت بتحيد منه الموت اللي انت كنت بتهرب منه اهو الموت جالك اهو وهو بيموت طب يوم القيامة ذلك يوم الوعيد هو ده اليوم اللي انت ما كنتش بتفكر فيه هو ده اليوم اللي ما كنتش بتعمل حسابه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا ايه اسلوب التبكيد ده يا جماعة ذلك ما كنت منه تحيد ذلك يوم الوعيد لقد كنت في غفلة من هذا كأن كل مرحلة من مراحل القيامة ده البعث عارف يعني ايه البعث ده القبر عارف يعني ايه القبر ده الحشر عارف يعني ايه الحشر طب ما انا عارف ان ده البعث وده القبر وده الحشر كنتش بتفكر فيهم كنتش عامل حسابهم ما كنتش في يوم من الايام متخيل انك انت هتبقى في اللحظه دي عشان كده الملائكه الملائكه بتعرفوا يوم القيامه لانه ما كانش بيفكر فيه في لحظه من اللحظات اصلا يا جماعه لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك زي واحد متغطي الغفلة غطاء ومعمى عليه فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القرين اللي هو قرين الملائكة بقى اللي هو الملك اللي كان موكل انه يعظه بالخير هذا ما لدي عتيد يا رب العتيد في, الإق- في الاجرام اول ما الملك يشهد عليه القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد كل ده كلام عليه كل ده كلام ليه وكلام عليه قال قرينه ربنا ما اطغيته انا يا جماعه اللي مستغرب منه جدا في الايات ديت قرين الملائكه يقوم يتغلب يا رب هذا ما لدي عتيد ربنا يحكم عليه القيه في جهنم القيه زي كيس قمامه بيترمى كده من بلكونه القيه في جهنم وبعد كده يقوم قايم القرين بتاعه اللي هو صاحب السوء بتاعه يا اما قرين الجن يا اما الانتيم بتاعه الانتيمه الانتيم بتاعها في صحبه السوء قال قرينه ربنا ما اطغيته انا اللي مستغرب له يا جماعه يعني الملائكة قاعدة تقول له ذلك ما كنت منه تحيد وملائكة قاعدة تقول له ذلك يوم الوعيد وملائكة قاعدة تقول له لقد كنت في غفلة من هذا وقرين الملائكة يقول هذا ما لدي عتيد وقرين الصحبة السوء او قرين الجن او الشيطان اللي كان بيحاول يقول له يقول ربنا ما اضغيته هو فين يا جماعه هو اللي كل الكلام ده عنه فين يعني تخيلوا انكم بتتفرجوا مثلا على فيلم لقيتوا واحد واقف وناس قاعده تقول له هي دي عقوبه اللي انت عملته وبعد كده في محكمه والقاضي قاعد يتكلم وهو ساكت وبعد كده الشهود قام وهو ساكت وبعد كده في واحد قام يدافع عنه وهو ساكت وبعد كده في واحد قام يتجرأ عليه وهو ساكت وبعد كده خدوه اقتادوه لحبل المشنقه وهو ساكت هو في ايه هو ساكت ليه اللي شو سوره قاف بتتكلم عنه ساكت ليه اللي سورة قاف كل الاحداث بتدور حواليه ساكت ليه عارفين ساكت ليه لانه عمره ما فكر في الكلام ده من الصدمة اللي هو فيها من الذهول اللي هو فيه من الذهول لم يكن يتخيل ان هذا سيحدث في يوم من الايام كان رامي قضية الاخرة ورا ظهره كان مكبر ما كانش بيفكر فيها قضية خطيرة قوي يا جماعة كم واحد ماشي في الشارع دلوقتي بيفكر في الاخرة كم واحدة ماشية دلوقتي وبتفكر في اليوم الاخر وكم واحد ولا بيفكر في الاخرة مطلقا ولا عامل حسابها في ناس بتظن ان التفكير في الاخرة ده حاجة يعني ايه من الارهاب مثلا من التطرف مثلا حاجة يعني هم كويسين بدون ما يفكروا في الاخرة بدون ما يعملوا حسابها سورة قاف سورة الغفلة وعاقبة الغفلة ولكن تعالوا ناخدها كده يعني ناخد شعارات منها تعالوا قبل ما يعني نحاول ان احنا نصلي بيها ونعرضها على قلوبنا تعالوا ناخد شعارات منها اول شعار والقرآن المجيد المجيد صاحب الامجاد القرآن صاحب الامجاد سبب مجد الامة كله هو القرآن سبب ابو بكر وعمر هم القرآن لما بمسك كتاب للصحابة بقول ده دليل من ادلة معجزات اعجاز القرآن ليه لان اللي صنع الصحابة هو القرآن فال كتاب الصحابة بطولاتهم بتبهرني انا شخصيا بالقرآن لان اللي عمل البطولات دي هو القرآن والقرآن المجيد امجاد القرآن اللي خرج الصحابة امجاد القرآن اللي بنى مجد الامة انما القضية هنا يا جماعة لما سورة قاف تتكلم عن القرآن والسورة اللي قبلها سورة الحجرات بتتكلم عن عامل وفود بتتكلم عن قبائل العرب كلها وجايه للنبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه ان هو يقبل منها اسلامها والعرب جايين نفسهم يسلموا ونفسهم يقربوا من النبي عليه الصلاة والسلام ويفهموا الدين ويتعلموا الدين يعني سورة الحجرات بتتكلم عن اعظم لحظة فتح النبي عليه الصلاة والسلام عاشها قبل ما يموت سورة قاف اسود اسود لحظة غلق النبي عاشها في مكة في عام الحزن يا جماعة سورة قاف نازلة في عام الحزن طب ربنا يجيب سورتين ورا بعض بالمنظر ده ليه سورة بتتكلم عن الفتح الدعوي الرهيب والفتح المهول في الواقع وبعدها على طول سورة بتتكلم عن عام الحزن بتتكلم عن البهدله اللي اتبهدلها الصحابه في عام الحزن عن الاذى اللي تعرض ليه النبي عليه الصلاه والسلام في عام الحزن كان المعنى لما يفتح عليكم في الدعوه اوعوا تفتكروا سبب الفتح ايه اوعوا اوعوا تنسوا سبب الفتح ايه اوعوا تنسوا ان ورا الفتح ده كان في قران هو اللي بناكم هو اللي رباكم هو اللي غيركم هو اللي صنعكم اوعوا تفتكروا القران اوعوا تنسوا القران اوعوا تنسوا ان القران كان هو السبب في اللي انتوا فيه ده اوعوا تنسوا ان عام الحزن والفترات الصعبه اللي عدت عليكم لولا القران ما كنتوش صبرتوا عليها ولا كنتوا ثبتوا عليها فتقلب بعد سوره الحجرات بقى الفتح المبين في سوره الحجرات تفاجئ قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم ياه رجعنا لعام الحزن تاني رجعنا لمكة تاني كأن ربنا بيقول لنا اوعوا تنسوا التربية اوعوا تنسوا القرآن اوعوا تنسوا الحاجات اللي هي السبب في الفتح اللي انتوا فيه دلوقتي مهما فتح علينا يا اخواني مهما فتح علينا هنغلط تاني وهنعمل زي قبل 25 يناير لما فتح علينا في الدعوة والفضائيات سيبنا التربية وسيبنا الاخوة وسيبنا المساجد وسيبنا احتضان الاخوة في التربية دفعنا الثمن غالي بعد 25 يناير اما جه الفتح وما لقناش حد يشيل وما لقناش رجالة تشيل وما لقناش ناس على مستوى انها تشيل الامان هنا هنغلط تاني كأن المعنى مهما فتح عليكم اوعوا تسيبوا التربية مهما فتح عليكم اوعوا تسيبوا القرآن مهما فتح عليكم اوعوا تسيبوا الارتباط بكتاب الله والقرآن المجيد الوقفة التانية في قول الله سبحانه وتعالى ودي وقفة خطيرة جدا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم فوقهم يعني ايه ارفع راسك بس لفوق هتبص للسماء والذي ليس له علاقة بالسماء ليس له علاقة بالله اللي مش مرتبطة بالسماء مش مرتبطة بالله مش عارفة ربنا اللي ما بصش للسماء يا جماعة ما هوش عارف مين هو ربنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم ينظروا النظر ده يقول لك القاضي بعد النظر في القضية حكمت المحكمة بكذا يعني النظر في القضية يعني مسك القضية أراها كلمة كلمة قلب الكلام بتاعها فالنظر ده معناها بصوا للكون وتدبروا وتفكروا ما تضيعوش الفرصة على نفسكم ما تضيعوش شاشات العرض العملاقة الجبارة اللي قاعدة تعرض 24 ساعة مشاهد جلال الله وقدرة الله بصي فكري بص تأمل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم بس ما انتش هتركبي مواصلة ما انتش هتركب طيارة وتسافر ما انتش هتركبي قطر وتروحي ارفعي بس وشك لفوق وبصي لجلال الله وبصي للشاشة الجبارة اللي بتعرض مشاهد جلال الله ليل نهار أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى إيه لكل عبد منيب لكل عبد منيب يبقى التدبر في الكون ده بتاع المنيبين بتاع المنيبات طب اقلبي الصفحة بقى شوفي ربنا بيقول وأزلفت الجنة الجنة بتجري مشتاق الجنة بتقرب مشتاقة أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد خلاص الحلم اللي انتوا عشتوا عشان تنالوه في يوم من الأيام بقى قريب منكم قوي بقى بين ايديكي خلاص الجنة اهي الجنة اللي قمت الليل عشانها الجنة اللي غضيت بصرك عشانها الجنة اللي بعدت عن المحرمات رغم ان الشهوة جواك عشانها الجنة اللي انت بعدت عن صحبة السوء عشانها الجنة اللي انت لبست حجاب امهات المؤمنين في الحر النار عشانها الجنة اللي انت اشتغلت في الدعوة عشانها الجنة اللي انتوا صبرتوا عشانها الجنة اللي انتوا خالفتوا نفوسكم عشانها الجنة اللي انتوا سهرتوا الليالي عشانها اللي انتوا عطشتوا بالنهار في الصيام عشانها الجنة اللي انت دوست على نفسك مع واحدة بينك وبينها مشاكل ولكن عشان الصحبة الصالحة عشان يا اخت صالحة كسرت نفسك ليها عشانها الجنة اللي انت ضحيت بدمك عشانها الجنة اللي انت فضلت تتكلم ليل نهار على ربنا عشانها الجنة اللي انتوا استحملتوا التعب واستحملتوا الفقر واستحملتوا الزهد في الدنيا عشانها الجنة أزلفت الجنة الجنة النهاردة هي اللي بتقرب منك انت عشت طول عمرك انت اللي تقرب منها انت عشت طول عمرك انت اللي تسعى عليها انت عشت طول عمرك تدور ايه العمل اللي هيقربني منها يا رب اللي هيقربني منها مهما كان صعب عليا مهما كان تقيل على صدري انا يا رب هعمله عشت طول عمرك تشوفي اي حاجة توصلك للجنة وتعمليها النهاردة الجنة هي اللي بتقرب منك النهاردة الجنة هي اللي جاية عشانك النهاردة الجنة هي اللي مشتاقة ليك النهاردة الجنة هي اللي بتجري علينا يا جماعة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد خلاص دقايق وهتبقى من أهلها دقايق ورجلك هتطأ بها الجنة دقايق وهتسبحي في أنهارها دقايق وهتطلع من فوق أعلى شلال فيها وترمي نفسك مع المية اللي نازلة تنزل مع الأنهار المتدفقة تعوم وما انتش خايف ان يحصل لك أي إصابات دقايق وهتبقي ملكة من ملكات الجنة دقايق وهتدخل الجنة وتنظر لوجه الله دقايق وهتشربي من ايد النبي جواها دقايق وهيتعمل لك اجمل فرح على اجمل باب من ابواب الجنة على زوجتك وحبيبتك في الجنة دقايق وهتسكن في قصورك دقايق وهتجنوا ثمرة كل لحظة تعبتوا فيها عشان ربنا دقايق وثمرة الدرس اللي انتوا بتسمعوه الوقت ده هتاخدوها وثمرة الدرس اللي انا بقوله الوقت ان ربنا تقبل منا هناخدها وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد الحلم قدام عينيكوا خلاص الحلم بقى بين ايديكوا خلاص هذا ما توعدون هذا اسم إشارة للقريب مش ذلك ما توعدون هذا اللي قدام عينكم ده هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب هي دي الكلمة اللي أنا عايز أقولها إن الصفحة اللي قبلها ربنا بيقول تبصرة وذكرى لكل عبد منيب التدبر ده هو اللي نمى الانابه في قلبك التدبر ده بتاع المنيبين بعد كده ربنا بيقول الجنه بتجري على اه وجاء بقلب منيب بتجري على المنيبين يعني ايه يعني التدبر ده هيخلي الجنه تشتاق ليكي التدبر ده هيخلي الجنه تشتاق ليك يا جماعه التدبر ده مش معنى عالي بالاخ العالي قوي او الاخت العاليه قوي اللي تتدبر في الخلق ربنا كلم ابو جهل وبلعب في القران بالتدبر في الخلق ربنا قال لهم بصوا ربنا قال لهم فتحوا عينيكم الالحاد اللي بقى منتشر دلوقتي منتشر ليه محدش بيفكر افلم ينظروا الى السماء فوقهم دي بس لو الشباب طبقوها مفيش واحد هيلحد مفيش واحد هيفكر في انه يشك في وجود الله سبحانه وتعالى الالحاد اللي بينتشر تخيلي كده انت دخلت مكتبة من المكتبات لقيتي فيها قصة بهرتك القصة ولقيت فيها رواية بهرتك الرواية اتشدت للكلام اللي فيها اتشدت ليها لدرجة انك ما قدرتش تسيبها لحد ما خلصتها وانت واقف مكانك رحت لصاحب المكتبة قلت له لو سمحت هي الرواية دي بتاعت مين قال لك مش بتاعت حد قال قلت له ازاي قال لك في قرد دخل هرب من صاحبه ودخل على الكمبيوتر قعد يضرب على الكيبورد قام مطلع الرواية ديت لقيت قصيدة من الشعر الجاهلي محبوكة علقها العرب على الكعبة زمان فبتقراه فبهرت بيها فبتقول له بتاعت مين قالك نفس القرد ضرب على الآلة الكاتبه قام مطلع قصيده الشعر الجاهلي ده ده بقى انسان عاقل يا جماعه ده بقى انسان عاقل يا اخوانا يدبر الامر يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا عندنا دلوقتي مثلا في المنصوره ازمه في المرور كبيره جدا وتاخد المشوار في ساعه لانك ما انتش عارف تمشي في الشوارع ليه اللي بنى البلد دي من كام من كام 100 سنه ما كانش عامل حسابه من حاجه اسمها التكدس السكاني وان الناس هتزيد بعد فتره فما عملش حسابه ان يوم ما الناس تزيد تلاقي طرق تانية تتحرك فيها انما ربنا سبحانه وتعالى لما كان على وجه الارض ادم وحواء بس كان نسبه الاكسجين 21% لما مرت السنين والقرون وبقى على وجه الارض 7 مليار بني ادم كل واحد بيسحب 26000 نفس في اليوم كل نفس فيه نص لتر هواء فضلت نسبه الاكسجين 21% هو ده بقى اعجاز خلق الله سبحانه وتعالى يا اخوانا التدبر التدبر في خلق الله انك تفكري انك تفتح عينك وتبص للسماء كنت مع بعض يا اخواني في رحله تدبر كده امبارح اقول امبارح آه يعني بقول لهم سبحان الله نفس الشمس اللي غيرت حياه سيدنا ابراهيم هي نفس الشمس اللي احنا بنبص لها ده ايه نفس القمر اللي قلب قلب سيدنا ابراهيم هو نفس او اللي, اللي وجه قلب سيدنا ابراهيم لله هو نفس الامر اللي احنا بنبص له ولكن القضيه يا جماعه مين اللي بيبص ويفكر مين اللي بيبص كانوا بيبصوا في فرق الجرايد وليه بيبص ويفكر مين اللي بيبص ويقف عارفين عباده التدبر دي ممكن تعمل فينا ايه عباده التدبر دي ممكن توقفك في ظل عرش الله الرسول عليه الصلاه والسلام يقول عن الذين يقفون في ظل عرش الله يقول ورجل ذكر الله خاليا وهو لوحده ففاضت عيناه ففاضت عيناه يعني هو قاعد لوحده كده قاعد يتدبر في الكون وقاعد يفكر في جلال ربنا اتأثر دموعه نزلت وقف في ظل عرش الله التدبر في الكون ممكن يوقفك في ظل عرش الله ممكن يوقفك في ظل عرش الله السيدة عائشة بيسألوها ما أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان امرا عجبا قالت لهم ليله عجيبه قوي سابني وقف يصلي قعد يبكي طول الليل لحد ما بل لحيته وبل صدره ودموعه نزلت على الارض عليه الصلاه والسلام ونام وهو بيبكي سيدنا بلال كان بيصحيه للفجر جه يصحيه لقى بيبكي ما يبكيك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال له لقد نزلت علي الليله ايات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها اوعوا تفتكروا ان ترك التدبر في الكون ده حاجه تسعنا ترك التدبر في القران جريمه وكذلك ترك التدبر في الكون جريمة من لم يتدبر في آيات الله القرآنية فهو هاجر للقرآن ومن لم يتدبر في آيات الله الكونية فهو هاجر لآيات الله برضه يا جماعة سيدنا بلال بيقول له ما يبكيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له انزل علي ليلة ايات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها طب ربنا منزله الايات بالليل ليه طب يا رب نزله الايات بالنهار يا رب نزله الايات بالنهار عشان يبلغها لا ربنا منزلها له بالليل عشان النبي يفضل يصلي بيها ويفضل يبكي منها عشان النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يكلم الناس عنها يكون عاشها هو بنفسه قبل ما يدعو الناس اليها يكون هو طبقها على نفسه عشان ربنا يريد ان الايات تنزل على قلبك وقلبك الاول قبل ما نكلم الناس بيها ربنا منزلها له بالليل ليه النبي عليه الصلاه والسلام قاعد يبكي قال له انزل علي ليله ايات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها اللي ما بيتفكرش في الايات ده مجرم في حق نفسه قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم امتى هنوصل للمقامات دي يا جماعة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يبقى آيات نازلة في التدبر في خلق الله أم سلمة تقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي فنظر إلى السماء وكان كلما خرج من بيته نظر الى السماء لما ابن عباس بات عند خالته ميمونة وشاف زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وشاف النبي اول ما صحي لقيام الليل النبي عمل ايه نظر الى السماء فقرأ خواتيم آل عمران ويتفكرون في خلق السماوات والارض النبي كان بيشحن قلبه لقيام الليل بالنظر في السماء النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشحن قلبه بالتدبر في الخلق يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام العبادة الوحيدة اللي كان بيعبد ربنا بيها قبل ما يبقى نبي كانت التدبر يعني اللي عايز يبدأ يبدأ من التدبر يعني ممكن العبادة اللي ربنا اصطفاه بسببها هي التدبر يعني ال- عايزة تبدأي ابدأي بعلاقتك بالكون عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في اول آية في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق في اول آية في القرآن ربنا فتح لنا اعظم طريقين نوصل منهم اليه اقرأ آيات الله القرآنية الذي خلق آيات الله الكونية القرآن والكون هم دول الحاجتين اللي هيوصلوك لربنا هم دول الحاجتين اللي هيوصلوك لربنا عشان كده تلاقي سورة ربنا يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده القرآن وفي آية تانية تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الكون الذي خلق السماوات والأرض تلاقي آية ربنا يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب دي في أول سورة وفي أول سورة تانية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يعني ربنا زي ما بيفتتح بالكلام عن القرآن بيفتتح بالكلام عن الكون يعني القرآن والكون هم أكتر حاجتين هيوصلوك لربنا عبادة التدبر في خلق الله الله عباد ربنا بيقول لا تمدن عينيك يعني عينيك هتبقى عامله زي كأن لها ايدين هتتمد على الدنيا هتموت على الموبايلات هتموت على الشهوات هتموت على الامارات ليه عينيك دي ممكن تضيعك وممكن ترفعك عينيك دي ممكن تضيعك لو بصيتي فيها على موقع وحش وممكن ترفعك لو بصيتي فيها على آلاء الله وعلى آيات الله سبحانه وتعالى قضية كبيرة قوي يا جماعة قضية التدبر في الكون قضية ان احنا نوصل نبقى عباد منيبين قضية ان احنا نحقق المعادلة دهيت لو بقينا عباد منيبين الجنة هتشتاق لينا يعني ايه ثواب التدبر في الصورة ان تشتاق تشتاق لك الجنة ان الجنة هي اللي تجري عليك يوم القيامة ايه ثواب التدبر انك انت تقف في ظل عرش الله يوم القيامة ايه ثواب التدبر لو بكيت وانت خالي تتدبر في خلق الله ثواب التدبر ثواب كبير قوي قوي قوي ثواب كبير كما يقول الحسن البصري تدبر او تفكر ساعة خير من قيام ليلة يعني ساعة قدام مناظر طبيعية قاعدة تسبحي ربنا عليها و- و- و- وتبصي عليها بتسبيح عظيم خير من ايه من من قيام ليلة التفكر حاجة عظيمة جدا يا اخواني طيب نكمل بقى في الوقفات مع السورة الوقفة القادمة ونعلم ما توسوس به نفسه ان ربنا يعلم الخواطر اللي انت بتفكري فيها ربنا يعلم الخواطر اللي انت نايم بتحلم بيها ربنا يعلم الخواطر اللي احنا بنفكر فيها يا جماعة ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد هنا ربنا بيقول ايه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يبقى ربنا اتكلم هنا عن درجتين من الرقابة الدرجة الاولى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب رقيب عتيد انك كل ما هتقول كلمة او تلفظي من قول في اتنين هيكتبوه طيب وبعد كده قال وقبلها قال ونعلم ما توسوس به نفسه لا ده درجة علم ربنا تانية بقى ان خواطر صدرك الله يعلمها فدي درجة من درجات المراقبة لله ودي درجة من درجات المراقبة لله في ناس بتراقب الله في اعمالها واقوالها وناس بتراقب الله حتى في خواطرها حتى في خواطرها عشان كده في الحديث اللي آه، يعني حسنه الشيخ الألباني عن ان او حسنه يعني يعني بعض علماء الحديث اذكر منهم الشيخ الألباني آه، النبي عليه الصلاه والسلام هو كان يتكلم عن حق الحياء فقال ان تحفظ الراس وما وعى يعني حتى خواطر راسك انك تحفظها حياء من الله يعني ده ده من معاني الحياء الرهيبه العظيمه ونعلم ما توسوس به نفسه يا ترى نفسك بتوسوس لك بايه يا ترى بتفكري في ايه يا ترى بتحلم بايه يا ترى لما بتحط راسك على المخده بتحلم بايه بحاجه ترضي ربنا ولا تغضب ربنا يا ترى احلامك ايه يا ترى طموحاتك ايه يا ترى اللي جوانا ايه يا جماعه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى آه، آه، في سورة الحقة آه، آه، وهو يتحدث عن العرض عن الله سبحانه وتعالى والإنسان يعني أمام الله سبحانه وتعالى يعرض وكل ما في داخله مفتوح كالشاشة المفتوحة أمام الله ومن قبل ومن بعد يعني أمام الله سبحانه وتعالى أنت عارف أنك تقف بين إيدين ربنا وأنت حاسس أنك عاري بس مش من بره من جوه أن أنت قلبك عاري أن أنت نفسك عارية أن أنت كل شهواتك وكل ملذاتك وكل طموحاتك في ال ال ال ال المطامع الدنيا كلها عارية امام الله سبحانه وتعالى انك انت تحس بالاحساس ده انك تحس باحساس حص لما في الصدور ان اللي جوه قلبك آه كله مكشوف قدام ربنا سبحانه وتعالى ونعلم ما توسوس به نفسه في فرق بين رقابة البشر ورقابة الله للبشر يا جماعة يعني الراجل اللي كان قتل ال ال الممثلة او المغنية او الراقصة في الامارات جابوا منين جابوه منين قال لك وهو خارج بعد ما قتلها في الشقة بتاعتها وهو خارج كاميرا المراقبة بتاعة العمارة لقطت ياقة القميص لقطت الماركة بتاعة ياقة القميص او الرقم اللي مكتوب على ياقة القميص من جوه فجابوا المحل اللي هو اشترى منه القميص وبعد كده جابوا مين اللي اشترى القميص ده في يوم من الايام لان القميص ده ما بي... بيتاخد حصري في المحل ده وبيتوزع على 18 محل بس في الامارات تقريبا يعني و فجابوا هو جا اشترى مين اللي اشترى في يوم ايه من انهي فرع وقبضوا عليه وقالوا له انت اللي كنت نازل في الوقت ده بعد جريمه القتل مباشره يعني وبتوع الطب الجنائي بيجيبوا انها اتقتلت في نفس الوقت اللي ده كان نازل فيه من العماره يعني يا اخوانا يعني دي رقابه البشر للبشر انت دلوقتي ممكن تدخل على جوجل ايرث تشوف الشارع اللي انت ساكن فيه الشارع اللي انت قاعد دلوقتي بتتكلم فيه دي رقابه البشر للبشر يا جماعه امال رقابه رب البشر للبشر امال رقابه الله للبشر امال رقابه ربنا لينا ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد حبل الوريد اللي هو ال ال الوريد اللي في الرقبه اللي بيربط ما بين القلب والمخ اللي بيربط اللي بينزل الدم بتاع المخ للقلب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد اللي بيربط ما بين مصدر فكرك ومصدر مشاعرك إذ يتلقى اللي هو مخك وقلبك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد إذ مستنين لك كلمة مستنين كلمة ما يلفظ يلفظ يعني كلمة آه دي لفظ اي حاجة خرجت من لسانك او لسانك اذ اذ فور فور بس ما تخرج الكلمة اذ يتلقى فعل مضارع كانوا قاعدين لك المتلقيان ربنا سماهم المتلقيان من كتر ما هم محترفين في كتابة اعمالك عليك عن اليمين وعن الشمال قعيد قعيد ديت اللي ما بيقدرش يتحرك او لمصاب في اطرافه بيتسمى قاعد ليه لانه قعد مكانه على طول فتخيلوا دول قاعدين على طول دول لا يغادروا مكانهم ما يلفظ من قول ما يلفظ مجرد اي لفظ من قول الا لديه رقيب رقيب مستنيه بيراقبه مستني كلمه بس تطلع منه عتيد معد لان يكتب عليه زي ما ربنا قال يعلمون ما تفعلون معد لان يكتب اي شيء يعرف يحصي كل شيء على الانسان يعني قضيه الرقابه يا جماعه مين فينا بيراقب ربنا مين فينا خايف من رقابه ربنا ليه دلوقتي مين فينا مستشعر رقابة ربنا ليه دلوقتي مين فينا خايف وبيفتكر الايات ديت انك انت تكتب قدامك كده قدام سريرك او قدام السرير اللي انت بتنامي عليه ونعلم ما توسوس به نفسه وتشوفي بقى هتجيب لك ايه الايات ديت انك تكتب ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد الوقفه اللي بعد كده الوقفه اللي بعد كده في هذه الايات قول الله سبحانه وتعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد وقال قرينه ربنا ما أطغيته إيه ده يا جماعة ده اسمه العرض على الله العرض يعني إيه العرض يعني لما اقول لك انا عندي ليك عروسه طب اعرضها عليا هات لي صورتها وريها لي انا عندي ليك عربيه اعرضها عليا هاتها لي اشوفها يبقى يعني ايه العرض يعني انك هتعرضي على الله يعني انك هتعرض يعني لما شيء عربيه بتعرض عليك هتقبلها ولا مش هتقبلها لما انت هتعرضي على الله يعني ده ربنا يقبلك ولا مش هيقبلك هيقبلك تجاوريه في الفردوس الاعلى ولا القلب ده ما ينفعش للمقام ده العرض على الله يعني ايه يا جماعه يعني ربنا اداكي فطره واداك فطره وانت داخل الدنيا دي اداكي فطره في امريكا فطره مليانه حب لله ومليانه طهاره الفطرة دي احنا لوثناها في الدنيا في العرض على الله تعرض الفطرة دي مرة تانية زي ما اديك عربية high class عربية فابريكا عربية زيرو عربية بالسلوفان اللي عليها وبعد خمس سنين اقول لك هات لي العربية بقى ما ابص فيها اشوف انت بدلت فيها قد ايه انت بوظت فيها قد ايه ولا العربية سليمة زي ما هي فربنا سبحانه وتعالى في نهاية في يوم القيامة هيجيب فطرتك هيجيب قلبك وهيعرض عليه يا ترى فطرتك زي ما سلمتها لك في الدنيا مليانة لسه حب لله ولا الذنوب طمست عليها ولا بقت فطرة متفحمة بالذنوب يبقى دي قضية العرض على الله موقف رهيب يا جماعة موقف العرض على الله موقف رهيب ما موقف ما بنفكرش فيه رغم ان اعمالنا بتعرض على الله كل يوم مرتين بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر اعمالنا بتعرض على الله مرتين كل يوم الملائكة بترفع تقرير عنك كل 12 ساعة ربنا سبحانه وتعالى ورغم ان اعمالنا بتعرض على الله كل اسبوع مرتين كل يوم اثنين وكل يوم خميس ورغم ان اعمالنا بتعرض على الله كل سنة في شعبان في في وقت لا يعلمه احد في شعبان بترفع اعمال الصحيفه كلها يعني شعبان اللي لسه عليه شهر دوت هو رفع اعمال السنه اللي فاتت كلها الى الله سبحانه وتعالى يا ترى جهزنا للعرض على الله يا ترى جهزنا للحظه العرض على الله جهزت للحظه ديت قلبك لو عرض على الله الان ربنا يقول القلب ده يجاورني في الفردوس الاعلى قلبك لو عرض على الله الان ربنا يقول القلب ده يجاور الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى جهزتوا لاسئله العرض يا جماعه اسئله العرض على الله عارفين ربنا بيسأل العبد ساعة العرض على الله بيقول له ايه عارفين من ضمن الاسئلة ايه يعرض الخلائق على الله اثر من الاثار فيأتي الله بالاغنياء فيقول ما شغلكم عن عبادتي فيرتقوا فيقولون شغلتنا اموالنا يا رب ثم يأتي بالفقراء ما شغلكم عن عبادتي فيقولون شغلنا فقرنا وبحثنا وبحثنا عن رزقنا يا رب فيأتي بالشباب والاقوياء ما شغلكم عن عبادتي شغلنا قوتنا وشبابنا وجمالنا يا رب ثم يأتي بالمرضى والضعفاء ما شغلكم عن عبادتي فيقولون شغلنا مرضنا يا رب الناس كلها كانت مشغولة عن ربنا الغني مشغول بفلوسه والفقير مشغول بفقره السليم مشغول بصحته والمريض مشغول بمرضه ما شغلكم عن عبادتي السؤال ده لو ربنا سأله لك هتقولي لربنا ايه السؤال ده لو الله سبحانه وتعالى سألك هذا السؤال هتقولي لربنا ايه هتقول لربنا ايه سبحانه وتعالى لو ربنا سبحانه وتعالى سألك هذا السؤال ماذا ستقول لله ما شغلكم على عبادتي من ضمن الاسئلة اللي هتتسأل لك في العرض على الله سؤال يدعو الله بعبده يوم القيامة الملائكة تجيبه لله سبحانه وتعالى فيقول الله اني امرتك ان تدعوني ووعدتك ان استجيب لك فهل كنت تدعوني السؤال ده لما يتسأل لك هل كنت تدعوني ربنا هيسألك عن الدعاء في العرض على الله هيسألك عن الدعاء رفعت ايدك ليا كم مرة في كل كرب مرة عليك رفعت ايدك ليا ولا ما رفعتش ايدك ليا هل كنت تدعوني فما من دعوة دعا بها العبد المؤمن في الدنيا إلا أقره الله عليها ربنا يجيب له كل الدعوات اللي دعا بيها كل مرة قلت يا رب كانت غالية قوي عند ربنا ربنا يقرك عليها يوم القيامة يا أخوانا أنا عايز أقول إيه عايز أقول من المواقف الرهيبة في العرض على الله موقف لما يأتي بالإسلام موقف الحسن البصري يؤتى بالإسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني حتى إذا جيء بعمر بن الخطاب قال الإسلام يا رب كنت غريب قريبا حتى اسلم عمر يعني في العرض على الله الاسلام هيشهد عليك في العرض على الله الاسلام هيشهد عليك في العرض على الله الاسلام هيشهد علينا يا جماعة يا ترى الاسلام هيشهد عليك بايه يوم القيامة يا ترى الاسلام هيشهد عليك بايه يوم القيامة لما تعرضي على الله ويأتي الاسلام ليشهد علينا من المواقف الرهيبة في العرض على الله حينما يقول الله عبدي مرضت فلم تعودني يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين ربنا يعاتب الناس انك مرضت في يوم من الايام والناس ما زارتكش شوف ود ربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت ربنا يعاتبك ان واحد صالح مرض وانت ما زرتوش وانت ما عدتوش وانت ما كنتش معاه العرض على الله يا جماعه العرض على الله من المواقف الرهيبه ادي موقف اهوت ربنا سبحانه وتعالى ده عرض ثنائي واحد وصاحبه واحد وانتيمه اتنين كانوا متصاحبين في المعصيه مع بعض والاتنين واقفين من ايدين ربنا وصدر الحكم القي في جهنم كل كفار عنيد ارموا الاتنين في جهنم فيقوم القرين السوء قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد الموقف الاخير اللي هنقف معاه يا جماعه في سوره قاف الموقف الاخير قول الله سبحانه وتعالى تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب استمع استمع ازاي يا رب ده انا لسه في الدنيا ومش سامع حاجه اسمع بقلبك سمع نفسك من الوقت اسمع بقلبك الايات اللي قبلها ربنا بيقول ايه ربنا بيقول وتصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود ان الانسان حياته تبقى موصولة بالله انك انت تعيشي قلبك مع الله بالنهار بتسبحي بالليل بتسبحي في كل وقت بتسبحي زي النبي عليه الصلاة والسلام يشوف الشمس بتغيب أتدرون أين تغرب الشمس أتدرون أين تذهب الشمس تذهب لتسجد تحت عرش الله النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك الشمس في غروب مستمر فالشمس في سجود مستمر النبي عليه الصلاه والسلام يشوف ام بتحضن ابنها يقول لهم اترون هذه طارحه ولدها في النار والله لا يلقي حبيبه في النار لله ارحم بعبده من هذه بولدها النبي عليه الصلاه والسلام يشوف القمر يقول للصحابه انكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليله البدر النبي عليه الصلاه والسلام شوف الشمس يفتكر ربنا شوف القمر يفتكر ربنا يشوف ام بتحضن ابنها يفتكر ربنا النبي عليه الصلاه والسلام قلبه مع الله انت قلبك مع الله عشان كده الصوره بدات بالكلام عن التدبر وانتهت بان القلب يعيش مع جلال الله ليل نهار ويسبح جلال ربنا ليل نهار لان هو التدبر اللي بيخلي قلوبنا مع الله يا جماعه التدبر اللي بيخلي قلوبنا في حياه قلب مع الله مستمره منشغله بالله دائما واستمع يوم ينادي المناد الله يعني ربنا قال ومن الليل فسبحه وادبر السجود ركعه واستمع يعني امتى هتسمع هتسمع لما تعبد هتسمعي لما قلبك يطهر يعني اللي مش مخليك سامع دلوقتي اللي مش مخليك قادر تسمع نداء ربنا دلوقتي ان انت قلبك لسه فيه حجب من الشهوات والشبهات معنى انك تسمع ان هو ربنا قال استمع امتى لما قال سبح لو سبحت لو عبدت ربنا لو قربت من ربنا لو قلبك طهر ركعتين قلبك ينضف فيهم بعد كده جرب انك تسمعي درس ايماني يعني قبل ما تسمع درس ايماني لو انت عايز تاخد قرار توبه الى الله قبل ما تسمع درس قوم اتوضى وصلي ركعتين وخلي قلبك يتوصل بالله بعد كده اسمع اسمع بعد ما تكون استغفرت شويه شوف قلبك هيسمع قد ايه شوف قلبك هيتلقى الكلام عن الله قد ايه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب المنادي كان بينادي في الدنيا بيقول توبوا لربنا ما كانش حد راضي يسمع النهارده المنادي لما هينادي يقول هلموا للعرض على الله محدش هيقدر ينطق يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق بعد ما التراب بتاع اجسادهم اتجمع تحت التراب والاجساد اتجمعت تحت التراب بعدها تنفخ الارواح في الاجساد تحت التراب ثم تنشق القبور فتصعد الاجساد من تحت التراب موقف رهيب يا جماعه يوم يسمعون الصيحة بالحق وهم جوه القبور بتاعتهم يسمعوا النداء ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يبقى شوفوا المنظر سمعوا الصيحة وهم لسه تحت التراب وبعد كده الأرض اتشقت فخرجوا من أجل البعث وخرجوا يلبون المنادي الذي ينادي بهم إلى أرض المحشر استعدادا لتطاير الصحف لكي يدخلوا في العرض على الله وتعرض أعمالهم على الله يعني الخاتمة بتاعت سورة القاف خاتمة تزلزل القلب خاتمة تصحي القلب الميت مش تصحي القلب النايم يا جماعة خاتمة بتحسسنا ان في احداث خطيرة احنا غافلين عنها واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب والناس لسه بالتراب بتاعهم بيتجمع تحت الارض وبعد كده الارواح نفخت بدأوا يحيوا ولكن لسه في المقابر يوم يسمعون بدأوا يسمعوا بقى يبقى استمع يوم يسمعون يبقى اسمع النهارده قبل ما تسمع بكرة عشان كده مش اسمع يوم يناد استمع استمع ديت فيها افتعل فيها شيء من المجاهدة عشان تقدر تسمع جهدي من النهاردة عشان تسمع النداء ده نداء ربنا قبل ما بكرة تسمعيه بعد ما يكون كل حاجة راحت جاهد من النهاردة اتعب عشان ربنا من النهاردة اتعبي عشان التوبة من النهاردة اتعبوا مع سورة قاف النهاردة اتعبي الليلة مع سورة قاف وانت بتصلي بيها وانت بتتدبري في معانيها وانت عايش مع اياتها اتعبوا النهاردة يا جماعة عشان تستريحوا بكرة يوم يوم يسمعون الصيحة بالحق وهم لسه جوه القبر ذلك يوم الخروج هيخرج اهو إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراع منظر مرعب منظر مليارات الشقوق بتحصل في القشرة الأرضية والناس طالعة طالعة طالعة طالعة طالعة اللي من العصر الفرعوني طالعين واللي من العصر الأموي طالعين واللي من العصر العباسي طالعين واللي من العصر الحجري طالعين والامريكان والاسترال والزنوج والصينيين وكل الجنسيات وكل العصور والفراعنه وقدماء المصريين الكل طالع الكل طالع من تحت التراب يوم تشقق الارض عنهم صراعا كله بيطلع بسرعه بسرعه بسرعه ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر بعد ما كانوا شويه تراب يعني دول من لحظات دول من ايام دول من ساعات الله وحده ويعلم دول من قد ايه كانوا شويه تراب من الارض خلاص اجساد ماتت وتعفنت وبقت تراب مال الارض فجأة بقوا بني ادمين فجأة 200 300 مليار بني ادم طالعين من تحت التراب وكمان 200 300 مليار جن لان الجن بيحبسوا يوم القيامة عشان يتحاسبوا كمان ومليارات الوحوش واذا الوحوش حشرت طالعه من تحت التراب وكل واحد عليه اثر الطاعة بتاعته او اثر المعصية بتاعته واحد طالع عليه سحابة ليه بتظلله كان بيتصدق في الدنيا ده هو في ظل الصدقة بتاعته واحد طالع ملوح كان متجوز اتنين وكان ظالم واحدة على حساب واحدة واحد طالع قد الحشرة قد الحشرة قعدت تسوي رجلين كان حاكم ظالم متكبر وده عقوبته واحد طالع قاعد يقول لبيك اللهم لبيك مات وهو محرم وبيلبي ربنا مات وهو في عمره او في حج وواحد طالع ريحته مسك مات شهيد اللون لون دم والريحه ريحه مسك واحده طالعه بادي وستريتش من دي ده كان ماتت متبرجه ماتت مش لابسه حجاب امهات المؤمنين ماتت مش ما كانتش على العفاف في الدنيا وهكذا الناس طالعه مليارات والموقف رهيب يا بعضهم في بعض ذلك حشر علينا يسير مش ذلك حشر يسير علينا علينا تفيد الاختصاص ان يسير على الله بس نحن اعلم بما يقولون التهديد في النهاية ربنا بيقول له انا اعلم كل حاجة بتتقال انا اعلم كل كلمة بتتقال في برنامج من برامج التوك شو وكل كلمة اتقالت خلف الستارة في الاعداد للبرنامج قبل ما البرنامج يتقال نحن اعلم بما يقولون اوعى تتهزم اوعى تحزنهم نحن اعلم بما يقولون اوعى تحزنوا من الكلام بتاع اهل الباطل على الحق وما انت عليهم بجبار مش هتقدر تجبرهم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فابتدأت السورة والقرآن المجيد وختمت السورة فذكر بالقرآن فابتدأت السورة بالكلام عن القرآن وختمت بالكلام عن القرآن سورة قاف سورة إيقاظ الإنسان من الغفلة يا جماعة كلمتنا عن الجنة كلام يدوي بالقلب كلمتنا عن التدبر في الكون كلام يدوي بالقلب كلمتنا عن مصارع السابقين قوم تبع وأصحاب الأيكة كلام يدوي بالقلب كلمتنا عن رقابة الله لينا نعلم ويتوسوس به نفسه كلام يدوي بالقلب كلمتنا عن الذهول بتاع الغافل يوم القيامة وفي الموت كلام يدوب بالقلب كلمتنا على العرض عن الله كلام يدوب بالقلب كلمتنا على لحظة البعث في النهاية بتاعتها كلام يدوب بالقلب سورة قاف فكشفنا عنك غطائك الصورة اللي هتخليك لو فهمتها لو انت عشت بقلبك معاها غطاء الغفلة هيتكشف عنك مين النهاردة ربنا هيكشف عنه غطاء الغفلة وهو بيصلي قيام ليل بسورة قاف يا جماعة مين النهاردة ربنا هيوقف قلبها مين النهاردة هيبقى ولادة قلب هيبقى يقظة قلب وهو عايش مع سورة قاف يا جماعة هذه السورة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيرا على المنبر في خطبة الجمعة لدرجة ان الصحابة حفظوها من كتر قراءة النبي ليها عليه الصلاة والسلام على المنبر في خطبة الجمعة معناها ان السورة بتزلزل القلب سورة بتصحي صورة بتقلب حياة الإنسان اللي بيسلم قلبه ليها سلموا قلبكم الليلة لصورة قاف عيشوا الليلة مع صورة قاف ربنا يبارك فيكم ويسددكم إخواني وأخواتي في الله لا أختم هذا اللقاء حتى أذكركم بمشروع الورش الإيمانية يا جماعة يا اخوانا لما فكرت مشروع المعهد القرآني الدعوي جميل جدا بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى ولكن ده مشروع منهجي للناس اللي عايزة تبقى طلبة علم وعايزة تبقى دعاء الى الله في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى إيه ربنا يعينهم ويسددهم الدرس العام ماشي بنلتقي مع بعض وربنا يعني ايه بيرزقنا ما شاء من الموعظة والتذكرة وفهم آيات القرآن ولكن يا جماعة في حاجات ناقصة انا فكرت لقيت حاجات ناقصة لو ما اتعملتش مش هتتربوا يا جماعة خلونا صادقين خلونا ابقى صادق معاكم لو ما اتعملتش انتوا مش هتكبروا موضوع الترابط والتواصل اللي بينكم بدون بيئة ايمان وبدون صحبة ما حدش يقدر يرتقي فعشان كده عملنا الورش وركزنا على مشروع الورش إيه رمضان يا جماعة لسه عليه 70 يوم بدون ما يكون في صحبة تسخنوا بعض وتسمعوا برامج رمضان مع بعض وتسمعوا دروس رمضان مع بعض وتجيبوا دروس رمضان دلوقتي وتبداوا تسمعوا فيها بدون ما تعملوا كده مش هتسخنوا يا اخوانا مش هتسخنوا على رمضان ومش هتفهموا قيمه رمضان يبقى قيمه الورشه كذلك طيب الجوله اللي احنا بنعملها قبل الدرس ده وقبل درس الجمعه عشان تقدروا تشجعوا بعض لازم يبقى في ناس مش في صحبه فقضيه الصحبه غير ان في دروس خطيره جدا على الغرفه الصوتيه لما تعرفوها لبعض هتبداوا تحضروها فتبداوا تتربوا يبقى في انفتاح تربوي تتربوا على ايد الجميع تستفيدوا من الجميع عشان كده يعني موضوع الورش يعني انا كنت لسه قبل الدرس في اجتماع سريع مع قادة الورش مع قائدات الورش يعني عشان ايه عشان نبدأ يعني الدنيا تبقى مترتبة بينكم وبينهم يا اخوانا اللي ما سجلتش في ورشة تسجل في ورشة اللي ما سجلش في ورشة يسجل في ورشة يا اخوانا الورش في غاية الاهمية انا السنة اللي فاتت اعتكفت اعتكاف 10 اخر من رمضان مع ثمرة ورش درس الجماعة الشرعية في هذا العام فضلوا مني تلاقي الورش بتخرج ثمره عاليه بلاش ت... ت... يعني بلاقي انا يعني من احد اخواننا واحد حبيب قلبي ومن اكثر الاخوه انضباطا في الدرس بفضل الله الاخ ده من سنه كان شاب ماشي غير ملتزم في الشارع احد اخواننا نازل جوله جابه قام مدخله على الورش دخل على الورش بفضل منه الله صحبه امناء انطلق الوقت شغال في الدعوه وشغال شغال في حاجات كتير فضل منه الله سبحانه وتعالى في حفظ القران ويعني لما دار البيان اللي تحت بيتي اللي يعني اللي يعني اخواننا وأخ... يعني اللي بيحفظوا فيها القرآن مشروع المحطات السبعة ومشروع صحة تلاوتك اما باجي كده والاقيها ما شاء الله مليانة شباب ومليانة وطبعا بالنهار بتبقى مليانة نساء إيه إيه وبعد الظهر بقى مليانة شباب ومليانة ناس قاعدة تحفظ ومليانة الواحد بيبقى قلبه طاير يا جماعة من الفرحة في ناس يا اخوانا عايزة تتربى في ناس عايزة توصل لربنا الناس دي احسن منك في ايه والناس دي احسن منك في ايه بوصيكم جميعا بمشروع الورش الايمانية في رقبتكم يا جماعة اوعوا تضيعوا الفرصة العظيمة العظيمه ديت اوعوا تضيعوا الفرصه الكبيره ديت واللي عايز منكم او عايزه منكم يدخل المعهد القراني الدعوي لا تزال الفرصه سانحه ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم اسال الله سبحانه وتعالى اللهم ايقظ قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم انر قلوبنا اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين اللهم اعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين اللهم اقمنا على مرادك منا اللهم قو في رضاك ضعفنا اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا يا ربنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك